إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا في شرح العقيدة الطحاوية وكنا قد توقفنا في الفقرة التاسعة والخمسين عند قول الشيخ عليه رحمة الله فويل فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما قال الشيخ في الشرح اعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء وذلك أعظم مما للبدن توقفنا مع قضية القلب طويلا وهي قضيتنا التي لا ننفك عنها أبدا فإننا نعتقد اعتقادا جازما اعتقاد قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فإذا صلح القلب صلح اللسان وصلحت العين وصلحت اليد وصلح الرجل وصلح المخ صلح العقل إذا صلح القلب صلح الجسد كله فصلحت الأعمال كلها فصارت الأعمال صالحة فصار الإنسان صالحا وهذه هي الغاية من الدين الهدف من الدين صناعة الرجل الصالح اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين هو ده هدف من الدين ولذلك كثيرا ما حذرت طلبة العلم من أن يطلب العلم للعلم لا للتباهي على العلماء ولا لمجاراة السفهاء ولا لطلب وجوه الدنيا ولا حتى العلم للعلم وليس العلم أبدا غاية من آفات شباب عصرنا أن تتحول الغايات إلى وسائل والوسائل إلى غايات فالعلم الذي هو وسيلة للتعبد يصبح غاية يبقى هدفه طلب العلم مش الهدف طلب العلم الهدف ايه العبادة بالعلم العمل بالعلم ده الهدف ان يصير طلب العلم هدفه هدفه انه يطلب العلم هدفه انه يتعلم هدفه انه يحفظ هدفه انه يذاكر هدفه مش هدف هذه ليست اهداف وليست غايات وانما هذه وسائل وسائل حقيقية فالشاهد ايها الاخوة ان القلب محل اهتمامنا ولحد امتى هتتكلم عن القلب يا شيخ هنفضل طول عمرنا نتكلم عن القلب طب الموضوع ده مش ممكن يخلص لا مش هيخلص مش هيخلص موضوع القلب ده في حد ذاته العمل كله عليه زي ما قلنا دايما ان القلب هو المطيع في الحقيقة لله وانما الذي يظهر على الاعضاء اثار والقلب هو العاصي المتمرد على الله وإنما الذي يبدو على الجوارح ثماره نتائجه هي دي قضية قضية القلب الشاهد ان الشيخ بيقول ان القلب له حياة وموت ومرض و- وشفاء هو زي الجسم زي ما العين بتمرض وتشفى وتعالجها تشفى وزي ما البطن بتمرض وتعالجها تشفى كذلك القلب يمرض وتعالجه يشفى وما تعالجوش يموت يبقى في قلب حي وقلب ميت قلب سليم وقلب مريض اللهم اصلح قلوبنا يا رب وداوي لنا قلوبنا يا حبيبي فالقلب الصحيح الحي علامات صحة القلب إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كده ما من مولود إلا ويولد على الفطرة كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها فالقلب أصل الفطرة مسلم سبحان الله العظيم في قصة أصحاب الأخدود الغلام رايح للسحر يعلمه السحر ربنا سبحانه وتعالى يضع في طريقه راهب فيجلس للراهب يسمع كلامه فيعجبه كلامه سبحان الملك أنا بتعجب الراهب بيعلم الغلام إيه التوحيد الطاعة الحق والحق المفروض انه صعب لكن بيوافق الفطرة هو ده الرصيد الفطري في قلوب البشر ان الغلام رغم ان الساحر ساحر بيلعبوا بالبيضة والحجر زي ما بيقول يطلع له فرخة من المنديل ويطلع له من المنديل بيضة بيلعبوا وده طفل 8 سنين 9 سنين 10 سنوات عجب الراهب ليه لان الكلام ده ايه يوافق الفطرة هو اللي يوافق الفطرة لكن نحن نعترف ان الفطرة تنتكس فأبواه ايه يهوداني او ينصراني الفطرة تتبدل عشان كده في زماننا ده يا رب استرنا واعف عنا حياقين اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم رب لنا اولادنا نادرا لما تجد واحد لسه على فطرته لسه على سجيته لسه على الفطره لسه قلبه نظيف ليه تلوث الفطرة وتلون الفطرة ومسخ الفطرة ونكس الفطرة حصل بالتلفزيون والجرايد وال... والكمبيوتر وال... انتكاس الفطرة حاصل حاصل ضاع العيال العيال ضاعوا نتيجة هذه الآفات لكن فعلا لما تحافظ على يعني آه، قد يبدو أحيانا والله كده آه، هو كثير في بيوت كثير من الناس يعني لما تجد مش عارف تتقال ازاي ولكن البنت في بيتي مثلا لا عمرها شافت تلفزيون ولا عمرها سمعت اغنيه ولا عمرها اتعاملت مع راجل الا ابوها وعمامها في الحدود الضيقه جدا دي واخواتها فعلا تحس ان الفطره النظيفه بقى ان في كلمه تتقال وتقول هي بمنتهى البراءه يعني ايه اه وتستغ... يعني ايه اه هي دي الفطره النظيفه الفطره السليمه بخلاف بقى العيال اللي, اللي بيتنططوا في الاتوبيسات ويروحوا المدرسه نسال الله ان يربي لنا اولادنا اللهم احفظ اولادنا الشاهد ايه يا اخوه ان القلب السليم اللي على الفطره اذا عرضت عليه القبائح ها نفر منه شوف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يشرب الخمر في الجاهلية وانتم مش عارفين موضوع الخمر انتم مش فاهمين الموضوع الخمر كان في الجاهلية بالنسبة لهم دي دليل الكرم يعني شرب الخمر هم مش بيشربوا خمر عشان يسكروا لا ده الراجل الكريم يشرب خمرة يشرب خمر عشان ي... وهو بقى غايب عن وعيه ي- يدي فلوسه كلها يبحفر مش عارف ايه يدي وعود ايه وهكذا ومع ذلك سيدنا أبو بكر ما شربش الخمر في الجاهلية ليه؟ مع أن قبل ورود الشرع قبل ورود الشرع يعني العلماء بيتكلموا أنا كان نفسي نبدأ النهارده الفقه بس لسه ما استوتش برضه موضوع الفقه ما استواش ها التحسين والتقبيح العقلي إن قبل ورود الشرع هل كانت المعاصي قبائح ولا لا؟ آه الدليل إيه؟ قل إنما حرم ربي الفواحش يبقى كل اللي ربنا حرمه قبيح قبل ورود الشرع فلما ورد النهي عنه في الشرع كساه قبحا إلى قبح واصلة دي ولا لسه يعني الخمرة حتى لو مش حرام ها قبيحة قبيحة لما ربنا قال حرام بقت أقبح نفس الشيء برضو الزنا شوف في قصة الإفك صفوان بن المعطل قال إيه والله ما مسست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا إسلام قال له ده أنا في الجاهلية ما لمستش امرأة رغم أنه ما كانش أصلا إيه ما حدش قال له حرام ما كانش فيه نبي انت فاهمين يا, با... يا بني أدمين ولا لا عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما جه بايع النساء بيقول بايعناني على ألا تزنين هند قالت له ايه أو تزني الحرة أو تزني الحرة في واحدة حرة تزني الفطرة الفطرة تأباه القلب نضيف يأباه يعني مش متصور نفسه في الوضع ده لكن المشكلة في الشباب دول بتوع زماننا استساغوا المحرمات ليه ليه القلب ما بقاش ينفر منها اتوسخ القلب اتوسخ مرض فلا تخضعنا بالقول ده ايه فيطمع الذي في قلبه مرض يبقى كل اللي بيجنح جهة الشهوات قلبه ايه مريض قلبه مريض قلبه اتوسخ فبقى يحب الوساخة قلبه اتقذر فبقى يحب القذارة مفيش ذوق وده اللي انا بقوله ان احنا بنعيش فعلا في عصر كله قبح كتير كررت الكلام ده بص لبسهم بص لبسهم اسمه ديرتي بص لأكلهم عك بص لفنهم اللي هم بيقولوا عليه فن وحش وحش وحش قبح انتكاس الفطره انتكست الفطرة ما بقاش فيه اللمسة الجمالية الحاجة الحلوة حتى كلامهم بص لكلامهم روش طح كلام وحش كلامهم وحش لبسهم وحش اكلهم وحش يعني زي لك البيتزا اللي هم بيحبوها ديك وبياكلوها هي ايه لخبطه حك حاجات ملخبطه في قلب بعضها عجينه على بتاع على قرف الشاهد ما مش عايز عايز اقول ايه ان ده كله من انتكاس الفطرة وعشان كده ده من علامات الساعة لان من علامات القيامة الكبرى اللي بتؤذن بقيام الساعة انعكاس الفطرة فيطلع واحد مسوه يقول ربنا اللي هو المسيح الايه الدجال واحد مسوه يقول ان هو ربنا بقى الشكل وحش واحد مسوه احور عينه كأنها عينة طافية شكلها وحش مكتوب على جبهته كافر ويقول هو ربهم الناس تصدقوا هو ده انعكاس الفطرة انتلاب الفطرة القبح القبح عياذا بالله فالشاهد ان القلب السليم يفرق بين الحسن والقبيح اذا مرض القلب او مات او تشوه لا يفرق بين الحسن والقبيح كذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه كل ما اشتد مرضه يميل للغلط وكل ما اشتدت قوته يميل للحق ومرض القلب نوعان مرض شهوة ومرض الشبهة أردأها مرض الشبهة يعني في مرض شهوات واحنا قلنا الشهوات ما بتقتصرش على الاكل والشرب والجماع الشهوات ممكن تكون شهوة الظهور والتصدر والتعالي على الناس شهوة الفلوس دول نوع من انواع الشهوات ايضا مرض الشبهة اخطر الشبهة ايه مرض الشبهة شبهات في الدين ان احنا نقول كده نقول اللحية فرض تثور عليه الشبهات يثير شبهات ولذلك بقول لكم كل مسألة من مسائل الدين يعني مثلا لما نيجي نقول ايه النقاب فرض قال الله عز وجل يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إيه يدنين عليهن من جلابيبهن اللي يجي يرد على الآية دي بيصير ايه بيصير شبهات ما بيجيبش آيات ما بيجيبش آيات في القرآن بتقول اكشفوا وجوهكم وإنما بيصير شبهة على الآية اللي بتقول له الحديث يأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحرة والحريف تحريم المعازف والغناء ما بيجيبش حديث وإنما بيرد على ده بإيه بشبهات انت تجيب له أصول وهو يرد شبهات وربنا قال كده أما الذين في قلوبهم زيغ ها فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فشاهد مرض الشبهة بقى ان يبقى وزي ما قلت لكم ان احنا في الزمن ده للاسف الشديد نتيجه زي ما بيقولوا السماوات المفتوحه بيسموها هم الاعلام بقت الجرايد والمجلات والتلفزيون وال والنت وال وكل ده مقلوب على بعضه كده بقت كل مساله من مسائل الدين عليها شبهات عشان كده اللي عايز باطل هيلاقي هيلاقي كتير هيلاقي كتير ف الشبهة مرض الشبهة القلب المريض بقى بالشبهة زي ما كده اللي عايز يتفلت من الدين احنا قلنا في صفة المنافقين الجدد التأول للتملص من صفات المنافقين الجدد منافقين بتوع زماننا بقى مع المنافقين بتوع زماننا اخطر من المنافقين بتوع زمان لان المنافقين بتوع زمان ما كانش في ايدهم الامكانيات بتاع النهارده فصارت امكانيات النهارده انه قاعد على الكمبيوتر وقدامه الدين كله على الصوانه بيطلع شغل زي ما عايز دماغ شغال فالشاهد ايه احنا بنقول ان التاول للتملص هو مش عايز يشتغل مش عايز يشتغل في الدين مش عايز يعني, يعني مثلا ايه بنقول كنا في مره الكلام ده مثلا من 20 25 سنه معتكفين في المسجد وكان في شيخ معانا في البلد فالشيخ المهم ما اعتكفش مراته قالت له لا ما تعتكفش او لسبب او لاخر مش موضوعنا مراته ولا غيره ها ما اعتكفش راح جاي يوم من الايام يوم 25 26 تقريبا رمضان وقال تعالوا اعتكافكم بدعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه هو عايز يبرر عدم اعتكافه هو مش عايز يعتكف فيعمل ايه هيجي بالشفر ولما تيجي كل أصحاب الشبهات يا جماعة في الدين تلاقي الرد عليهم في نفس الشبهة بس الأصحاب القلوب السليمة عشان كده الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وبركاته آه يقول إيه وموحد واحد يغلب ألف مشرك لأن ما معه حق وما معهم شبهات يبقى صاحب الحق معاه حق فلذلك لو جبت الحديث أحسن احيانا الشبهه بتلبس في دماغتكم وتنسوا الحق فواحد يقول لك اهو لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه لو جبت سياق الحديث ده حديث حذيفه بن اليمان بيقولوا لعبد الله بن مسعود بيقول لعبد الله بن مسعود ايه قصه الحديث هل رايت القوم الذين يعتكفون بين بيتك ومسجدك قال نعم قال لما لم تنههم وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكف إلا في المساجد الثلاثة فقال له ابن مسعود لعلهم حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأت طب أنا رد عليه طب ما ابن مسعود رد في نفس الحديث أهو في نفس النص قال له ده هم صح وانت غلط ومعلوم في ديننا ان ابن مسعود كان من علماء الصحابة فهو اعلم من من حزيفة وقال له انما صح وانا منكرش عليه يبقى الشبهة ايه ساقطة وانتهت القضية لكن اللي عايز يعملها بقى شبهة وطلعوا ساعتها كتاب لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة ليه عشان مش عايز يعتكف بعدين بتصلي مثلا التراويح مع الناس كنا بنصلي نص جزء زمان ناس لسه كانوا في البداية وبعدين بنصلي احنا بالليل بثلاث اجزاء لوحدين الزيادة على 11 ركعة بدعة كما قلت لك برضو دي ايه شبهات شبهات فالمهم نرجع لموضوعنا ان كل المسائل اللي فيها شبهات دايما تلاقي اللي بيثير الشبهة اللي عنده هوى المريض اللي قلبه مريض أردأ الشبه ما كان من أمر القدر وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه ممكن واحد يبقى قلبه مريض وهو مش دريان مش عارف انه مريض لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها مش بقول لكم الكلام في القلوب ما يخلصش أبدا ليه؟ لأن المفروض أعرف إيه هو القلب إيه هي أسباب صحته إيه هي أسباب مرضه إيه هي علاجه اتعلم ده علم بل قد يموت القلب وصاحبه لا يشعر وصاحبه لا يشعر بموته وعلامة ذلك كله علامة مرض القلب علامة موت القلب لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة هي دي انه ما يتألمش من مرض النظر الى النساء المتبرجات مثلا ما يتألمش إذا ضاعت عليه صلاة الصبح ما يتألمش إذا شاف واحد أعبد لله منه أو أعلم بالله منه القلب لما ما يتألمش يبقى مريض أو ميت لا يوجعه جهره بالحق لا تؤلمه العقائد الباطلة يقول الشيخ فإن للقلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته ولكن قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ما لجرح بميت إيلام وما لجرح بميت إيلام لا يضير الشاة سلخها بعد إيه بعد ذبحها فالقلب إذا كان ميت ما بيتألمش بقى من جراحات المعاصي يقول وقد يشعر بعض الناس بمرضه بمرض القلب ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء الألم على مشقة الدواء بعض الناس مع شديد الأسف يبقى عارف ان قلبه مريض حد يدله من نعم الله عليك ان يبقى لك شيخ يعرفك يدلك ينصحك حتى لو وبخك بس هو عشان الدواء مر يقول لك لا لا لا خليني كده احسن يؤثر المرض على تناول الدواء لصعوبة المرارة مرارة الدواء عليه هي دي مشكلة وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء فإن دواءه في مخالفة هواه وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه أصعب شيء على النفس إيه؟ مخالفة الهوى اللهم إنا نعوذ بك من هوى الأنفس مأساة مأساة موضوع الهوى ده مأساة حقيقية إن الإنسان يبقى مش قادر يخالف هواه قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الداء والدواء وقد أجمع العلماء على أن القلوب لا تعطى مناها إلا إذا وصلت إلى مولاها ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ولا تكون صحيحة سليمة إلا إذا كان داؤها هو دواها فداؤك هواك ودواؤك مخالفة هواك حتى يصير داؤها إيه؟ هو دواها داك هواك مزاجك ودواءك مخالفة هواك مش زي ما قلنا كده احنا محتاجين تمرين النفس على مخالفة الهواء تمرين ان نفسك دلوقتي بتقول لك اشرب لا ده تمرين نخرج لا اعدل رجلك لا خليها تتكسس دواء ده, ده دواء الدواء كده يتدرج نقطة نقطة لحد ما تخرج بقى وتقول لك بص المرأة لا اتفرج على التلفزيون لا نفطر النهاردة لا اثنين وخميس الثلاثة البيض ننام دلوقتي لا نريح شوية لا ما نقرأ جزئين تدريب اللي يقدر على الصغيرة يقدر على الكبيرة تدريب وتمرين على مخالفة الهوى تمرين النفس على مخالفة الهوى لأن بيحصل بقى امتحانات من الله للبشر تبان فيها خيبتك إن ربنا يحط لك حاجة على خلاف هواك وهي ترضيك تقوم انت ايه ما تطيقهاش فتخزل أمام الله يبقى خزلان والعياذ بالله قد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء فإن دواءه في مخالفة الهوى وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه ملوش دواء أنفع من ده وتارة يوطن نفسه على الصبر ولكن ينفسخ عزمه ولا يستمر معه ساعات يبدأ يخالف هواه ويصبر ويقاوم ويجاهد ولكن ضعيف عزمه ايه عزمه ضعيف ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وعمى بصيرته وقلة صبره ثلاث أسباب بتسبب فسخ العزم ضعف علمي لما كنت بوصف يا جماعة ان الجنة 500 درجة كان معاكم الدرس اللي فات 500 درجة اللي تحت بيبص للي فوق زي ما تبص للكوكب الدري اللي علمه بدين علم قوي عايز يبقى فوق ما يبقاش تحت ما يقدرش يتابع هواه ضعف علمه مش عارف علاج الهوى ازاي ضعف علمه ما عندوش اعمال ايمانيه انا دايما اقول يا جماعه احنا عندنا ايمانيات تثبتنا عند ورود البلاء وتثبتنا عند ورود الفتن هي دي الضعف ده ضعف بصيرته اعمى مش شايف صح مش شايف خالص وقلة صبره المسألة محتاجة صبر طويل فاصبر صبرا جميلا أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل به وأن ينور بصائرنا وأن يرزقنا الصبر أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته